أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شاهد عيان حلقة النهاردة مقتبسة من الكتاب المقدس من سفر ملوك الأول والفصل 17 وكمان من إنجيل البشير لوقا الفصل الرابع قصة عظيمة بتحكي وتعلمنا إزاي عناية الله ورحمته بترعانا وقت الشدة القصة بتحكي لنا مثال حقيقي لأرملة وابنها اللي لما احتموا في عطف ومحبة الله نجيوا من هلاك مؤكد الستات في زمن العهد القديم وقت شعب بني إسرائيل كانوا جزء من ممتلكات الرجالة قليل منهم اللي ليها سيرة معروفة أو مكتوبة في التاريخ الأرملة اللي هنحكي عنها النهاردة واللي كانت عايشة في قرية صرفة واحدة من الستات دول اللي محدش يعرف عنهم كتير لكن رغم إننا مش عارفين اسمها لكن إيمانها بالله وطاعتها لربنا بقى ينضرب بيهم المثل ويتحكى عنها طول التاريخ ولغاية دلوقتي وهتفضل الأجيال الجاية تسمع عنها وعن إيمانها وعشان ما تكونش مجهولة كمان بالنسبة لينا فاحنا قررنا نسميها فرات ونسمي أختها الصغيرة لوجا احنا عملنا كده بس عشان نأكد على إنها قصة حقيقية مليانة بمعجزات محدش ممكن يتخيلها معجزات عملها ربنا سبحانه ربنا اللي خلق السماء والأرض لوجا هي اللي هتحكي لنا الحكاية تعالوا مع بعض نسمع حكاية الأرملة اللي رغم فقرها والمجاعة اللي كانت عايشة فيها إلا إنها كانت كريمة جدا مع نبي من الأنبياء حكايتنا بتبتدي في بيت فرات لما أبوها مات وهي لسه طفله
فرات تعالي أبوكي عايزك لا يا ماما أنا مش جاية أبوكي بيموت وعايز يكلمك كفاية عند بقى أنت سمعاني يا بنت أنا بقالي يومين بناهد معاكي أنت لازم تسمعي كلامه وكلامي سيبيني مرة أحس إني ممكن أعصى كلامه من غير ما انضرب ولو كان هيموت خليه يموت وأنا مش مسامحاه ولا عايزاه يسامحني خليه يعرف إن بنته الكبيرة عمرها ما حبته ده مش وقت انتقام يا فرات عارفة إن أبوكي عصبي وسكري اسمعي يا بنتي أديني بقولك أهو هتعيشي طول عمرك ندمانة على اللي انت بتعمليه مع أبوكي ده لحد ما تموتي وهيجي يوم وهتفتكري الكلام اللي أنا بقولهولك ده الراجل ده عذبنا وبهدلنا أنا عارفة إنه لو مات مش هنعيش في نعيم بس أنت عارفة كويس كان بيعمل فينا إيه اخرسي خالص ده مهما كان أبوكي اللي طول عمرك عايشة في بيته وبتاكلي من خيره أنا مش هروح له اضربي خدي عصايته واضربيني اضربيني بس برضه مش هروح له مش هروح له
اختي بقى عندها ما رضيتش انها تدخل تكلم ابويا قبل ما يموت مات وهو بيقول اسمها والبيت مر بظروف وحشه قوي بعد كده كان دايما في كره بين ماما وفرات كل المر اللي امي شافته من ابويا كانت بتطلعه على اختي فرات واصرت ماما انها تجوزها لواحد من البحاره عشان تعيش في قريه من قرى الصيادين اسمها صرفه كانت بعيد قوي عن قريتنا امي ما كانتش عايزة تشوف فرات تاني قدام عينيها يمكن عشان كانت دايما بتفكرها بالمر اللي شربته مع أبويا أو يمكن عشان فرات كانت أكتر واحدة فينا شبه بابا وبعد كده قعدت 12 سنة مشوفهاش ولما اتقابلنا قلت أكيد إلهي ملكارت راضي عني ده أحسن إله أنا كنت بعبده وبحبه لما كنت بعبد الأصنام لكن دلوقتي أنا اتأكدت إنه كان في سبب تاني
لوجا انت لوجا فرات يا حبيبتي أخيرا لقيتك أنا بقالي تلات أيام بدور عليكي عاملة ايوه إيه؟
يا لوجا انا مش مصدقه عينيا حلت علينا البركه يا حبيبتي تعالي تعالي تعالي ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه احكيهولك تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي تعالي
لا لا تعالي انت انا عايزه اعرفك بعيلتي انا اتجوزت وعندي ولد هنعيش هنا في صرفه اهل جوزي بعتوه عشان يشتري ارض و... وانا فرحانه قوي يا فرات اني شفتك واطمنت عليكي لوجا انا مبسوطه قوي اني لقيت حد من لحمي ودمي انت هتعيشي قريب مني مش كده ها شايفه الولد اللي هناك ده لا ولد ايه بقى انا قصدي الراجل الصغير اللي في الوسط عند البرميل ده كريت ابني تعالي تعالي عشان تشوفيه ياه الولد الحلو اللي هناك ده ابنك يسعدك بيه يا حبيبتي ويخليهولك تعيشي يا حبيبتي اهو الولد الحلو ده يا لوجا انت ما تعرفيش ايه اللي حصل له تعالي يا اختي يا حبيبتي في حاجات كتير قوي هحكيها لك عليه تعالي ده احنا معانا اليوم كله هنحكي فيه يلا يلا يا حبيبتي ده انت وحشاني قوي يا فرات ياه ده انا عندي حاجات كتير قوي عايزه اقولها لك. قعدنا نحكي ونتحاكى ما انتوا عارفين الستات قالت لي على كل حاجه حصلت لها في ال 12 سنه اللي فاتوا بعد ما مات جوزها كانت عايشه على غيط شعير صغير والجنينه بتاعت البيت اربع شجرات زيتون ورا بيتها ده كل اللي حيلتها ولما الجفاف جه كل الزرع مات وناس كتير هاجرت من البلد لكن هي ما قدرتش تمشي ولا تهاجر المجاعة طولت والأكل كله خلص خالص وفي يوم من الأيام ما كانش باقي عندهم غير شوية شعير ونقطة زيت أخت فرات كانت قطعت الرجا كده كده ميتين في اليوم ده كانت رايحة تخبز شوية الدقيق اللي فاضلين بنقطة الزيت تاكلهم هي وابنها وتقعد تستنى الموت لكن حصل معاها في اليوم ده حاجة غريبة قوي جالها راجل غريب أول مرة تشوفه طلب منها إنها تعجله شوية الشعير بنقطة الزيت اللي حيلتها ووعدها بوعد الراجل كان شكله غريب ودقنه طويلة وباين عليه كده زي ما يكون جاي من بلاد بعيدة لكن الغريب إن فرات صدقت الراجل ده وسمعت كلامه
ممكن تديني مية عشان أشرب
انت بتكلمني أيوة أنا عايز كوباية مية باردة عشان أنا جاي من مكان بعيد قوي بالمناسبة أنا اسمي إيليا
حاضر يا سيدي هجيب لك الميه
شكرا وكمان كسرة عيش عشان أنا جعان
سامحني انا كان نفسي اكرمك اوعى تفتكرني بخيله بس انا بخبز رغيف عيش ليا ولابني باخر شويه دقيق عندي واخر نقطه زيت وبعدها خلاص ما عادش عندنا حاجه هنموت من الجوع أنا نبي من أنبياء إله بني إسرائيل خالق السماء والأرض والله أرشدني من كام يوم إن في ست أرملة عايشة في المدينة دي هتعني اخبزي لي الأول رغيف صغير ليا وبعدين اخبزي الباقي ليك ولابنك ولو سمعت كلامي الرب إلهي بيقولك إن الدقيق والزيت مش هيخلص من عندك لغاية لما المطر ينزل مرة تانية
طب تعالى ورايا تعالى انا بيتي من هنا طيب تعالى
وعملت فراط بالظبط زي ما قال لها الراجل خدت آخر ما في البيت وعجنته وخبزت رغيف صغير لإيليا وخبزت الباقي وأكلته هي وابنها ولما دخلت البيت لقت كيس الدقيق وكوز الزيت مليانين دخلت فرات وجهزت أوضة الضيوف اللي فوق لإيليا النبي نامت وهي هادية ومستريحة مش زي ما كانت متوقعة الموت قبل ما تقابل الراجل الغريب وتاني يوم أول ما الشمس طلعت صحيت فرات على صوت معزة بتحاول تدخل البيت فقامت فتحت الباب لقيتها معزة كبيرة عايزة تتحلب بعد شوية راحت بصت على الزيت والدقيق لقيتهم مليانين اتعجبت فرات وقالت في نفسها الإله اللي بيعبده إيليا هو الإله الحقيقي
اللهم لك الحمد يا رب انت خليت روحي ترد فيا الحمد والشكر ليك عشان رحمتك وكرمك
يا ماما الراجل ده بيقول ايه شش. ما تعملش دوشة يا كريت أنا ما أعرفش بيكلم مين يمكن بيدعي للإله بتاعه يا ابني خلينا هادين وما نعملش صوت ها
مبارك انت يا رب يا ملك الكون كله
وبيكلم مين وبيبوس مين يا ماما هو في حد فوق معاه لا مفيش بس أنا شفت قبل كده ناس من بني إسرائيل بيبوسوا صناديق وحاجات بيلفوها كده مكتوب عليها كلام يمكن هو كمان بيعمل كده بس ايه احنا خلينا هادين يا ابني خلينا هادين لحد ما ينزل
ربنا ادالنا نهار جميل مش كده صح يا سيدي اه آه، احنا عندنا شوية لبن دافيين ولقمة نغمسها فيهم الحمد ليك يا ملك الكون على الاكل والشرب اللي بتبعته لنا قد ايه انت كريم يا رب في رعايتك وعنايتك بينا امين امين بس اسكت يا كريت احنا اسفين سامحني اصله مش متعود آه، ان يبقى في ناس غرب يعني هو مش هيتكلم تاني اصل صلواتك طريقتها غريبه علينا انا بصلي نفس الصلاه دي كل يوم الصبح وهيتعلمها بسرعه يا ملك الملوك وخالق السماء والارض اللهم اشكرك على عطاياك ورحمتك علينا اعطينا احتياجاتنا من كرمك يا صاحب العمر والايام والكل طيب يا اخويا لو يعني ممكن اسالك اتفضلي هو هو الهك اللي بتعبده ده يعني م- ملوش تمثال يعني ولا حاجه لا طبعا يا ماما النبي من اول ما جه عندنا وهو ما عندوش تماثيل ده بيعبد الهه بطريقه غيرنا خالص بس يا كريت انت صغير ومش فاهم لا يا فرات كريت عنده حق الاله اللي بعبده الله خالق السماء والارض والبشر واللي مشي مع شعبي بني اسرائيل وانقذه من مهالك كتير لكن مش بنشوفه بعينينا لكن بنؤمن انه موجود وبيرعانا وبيحافظ علينا ورعايته لينا واضحه لدرجه انها ممكن تغير قوانين الطبيعه وانت شفت بعينيك يا فرات الدقيق والزيت اللي ما يكفوش رغيف واحد هم عايشيننا لغايه دلوقتي ومهالك ايه اللي الله انقذكم منها دي يا اخويا حصل عندكم مجاعه زي اللي عندنا طبعا في مره الله امر الشعب انه يخرج من مصر ويروح ارض اجداده وكانوا كتير الوف وكان لازم يمشوا في صحراء كبيره وكان الله بيدبر ليهم الاكل والشرب والحمايه طول ما هم مسافرين ازاي يعني كان بيبعت للشعب كل يوم أكله من السماء عارف لمدة قد إيه؟
قد ايه
أربعين سنة أربعين سنة في الصحراء أيوة يا فرات أربعين سنة ما كانش بيسيبهم لحظة وكان بينجيهم من أي خطر بيعدوا فيه إلهنا إله عظيم أيوة إلهك ده عظيم أنقذنا أنا وابني من المجاعة اللي ماتت بسببها كل البلد ولولا مجيتك كان زماننا متنا مش على ايدي انا لكن على ايد الله يا ست فرات شفت المعزه اللي جات لك الصبح ربنا عارف احتياجاتنا من غير ما نسال وهيبعت لينا كل اللي احنا محتاجينه
وكل يوم الصبح كانت المعزة تيجي وبعد كده فرات تسمع إيليا وهو بيصلي نفس الصلاة اللي ابتدى يعلمها لابنها كريت وفرات ما كانتش شايفة إن في مشكلة في كده لأنها كانت حاسة إن الآلهة بتاعت الكنعانيين والفينيقيين ما كانتش بتهتم بيهم ولولا الراجل اللي من بني إسرائيل ده كان زمانها ماتت هي وابنها ده لو كان اتأخر شوية كانت رجعت لبيتها وكلت الرغيف اللي حلتها وبعدها خلاص كانت ماتت من الجوع لكن الراجل ده ردلها حياتها تاني وبعد ما كريت اتعلم الصلاة والدعاء بتاع إيليا ابتدى إيليا يعلمه دروس وكان شديد في طريقة تعليمه لكن على أي حال كريت كان محتاج يحس إن في في البيت راجل فكان بيسمع كلامه ويحفظ كل اللي إيليا بيعلمه له كانوا عايشين حياة بسيطة وكان أهل البلد فاكرين إن إيليا ده راجل مسافر جاي يرتاح شوية في بلدنا وساكن الفترة دي عند أختي وفعلا كان في أكل كل يوم بيوم زي ما قال إيليا النبي بالظبط كان كيس الدقيق وكوز الزيت ما بينقصوش كريت يوم ما جه إيليا النبي لبيت فرات كان ضعيف وهزلان والسواد حوالين عينيه لكن دلوقتي خلاص الواد صحته رجعت له وروحه ردت فيه كان بيكبر قدام أختي كل يوم وطلعت له عضلات ده غير إن كان بيتشطر ويتعلم بسرعة من النبي إيليا ورغم المجاعة اللي حلت على البلد قلب فرات هدي وحست بالأمان واطمنت وبدل ما كانت تصحى على الهم وتنام على الغم بقت راضية وفرحانة وأكتر حاجة مفرحاها هو ابنها كريت
أرجوك خليني أجي معاك هسمع كلامك مش هعمل أي دوشة امشي يا كريت وما تضايقوش لا لا لا لا، سيبيه يتكلم كريت مش بيضايقني في حاجه بالعكس انا بحب اعلمه عن الله أنا بس آه، لا لا لا أنا ما سيبيه.
كنتش عايزة بص يا كريت كريت.
يعني آه، انا هروح اصلي دلوقتي لوحدي ولما ارجع هجاوب لك على كل اسئلتك متفقين طيب أنا هستناك
أنا عارفة أنت خايف من إيه يا كريت خايف لا يروح زي أبوك ما راح البحر وما رجعش أبوك حاجة وإلي حاجة تانية يا حبيبي أبوك راح البحر ومركبته الموج كسرها لكن إيليا بيطلع على الجبل ما تخافش عليه وبعدين لو طلع وما جاش ده مش معناه إنه مات لأ هو جه هنا من مشوار بعيد ريح عندنا شوية وهيكمل مشواره أنا مش خايف يا أمي أنا كنت عاوزة أبقى معاه بس أنا عارفة يا حبيبي أنا عارفة طيب يلا بقى ساعدني عشان نريش الفرخة الكبيرة دي النهاردة هناكل لحمة وشوربة
إيليا سكن عند أختي سنة تقريبا لحد ما في يوم جت حمى على البلد وعي بيها كريت وما كملش يوم عيان ومات راحت أختي تدور على إيليا على الجبل
إليا إليا إليا ماله ماله كريم ماله ابني ايه ايه ايه ايه الولد مات أنا السبب مات بذنبي مات بذنبي ربنا بيخلص مني عشان لا لا أبويا لا مات لا وهو غضبان ما تخافيش ما عليا.
تخافيش آه، مات بذنبي ما مات تخافيش.
بذنبي.
فين الولد
شلته طيب طيب شلته وطلعته فوق اوضتك آه يا ابني أنا جاي معاك.
يا أنا جاي معاك خلاص آه يا ابني حبيبي ما تخافيش يا بنتي أنا جاي معاكي اتفضلي ربي وإلهي اسمع صلاتي بتوسل إليك رد روحي ولي أرجوك يا رب يا رب الست اللي أكرمتني في بيتها ارحم عذابها أنا بترجاك يا رب بترجاك ترجع الولد لأمه رد روحه لجسمه تاني يا رب أرجوك أرجوك يا ربي وإلهي أرجوك أرجوك يا إلهي
ايه ده انا ازاي طلعت هنا أشكرك يا إلهي انا أشكرك انا أنا مش عارف حاجه أشكرك أشكرك يا إلهي أش- أشكرك يلا يلا يلا يا كريت انزل انزل لأمك اجري اجري بصي مبارك اسم الرب مش ممكن مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب انا مش عارفه اقول لك ايه انا من ساعه ما شفتك وانا حسيت ان انت انت نبي وكل يوم وانا بشوف معجزه الدقيق والزيت وايماني كان بيكبر لكن دلوقتي بعد ابني ما رجع من الموت الهك هو الله هو الاله الحقيقي هو خالق السماء والارض والقادر على كل شيء وانه ليك مش بس الشكر يا اله رب.
بني اسرائيل لا ده اله كل الارض وكل الشعوب ده بيهتم بكل الناس حتى انا انا بيهتم بيا يا حبيبي يا ابني اشكرك يا رب الهك اله حي ليك الهك الشكر.
الهي انا الهك الهي انا أشكرك يا رب.
كلمني عن الهك كلمني عن اله الدنيا دي كلها حاضر ازاي اشكره حاضر يا بنتي ازاي اقضي عمري كله وانا بسبح بحمده هقول لك كل حاجة
أنا ما كنتش مصدقة وداني وأنا بسمع الكلام ده حكاية أختي وابنها أثرت فيا جدا وفضلت أسألها أكتر عن النبي اللي كان ساكن في بيتها وأسألها عن إيمانها الجديد
الأرملة دي أمنت بسبب اللي شافته والنهاردة ممكن الإيمان دور يكون عندنا لو سمعنا عنه أو كنا عايزين نعرف أكتر عنه دلوقتي جه الوقت اللي ممكن نتجاوب فيه مع ربنا ربنا بيحبنا بمحبة أبدية لكن خطايانا بعدتنا عنه والإنجيل بيعرفنا إننا خطاة بيقول كده إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله أنه ليس بار ولا واحد لكن ربنا حبنا جدا لدرجة أنه بعت ابنه عشان يموت عشاننا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ويقول الإنجيل كمان ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا انت ممكن تقبل يسوع المسيح مخلص ليك لو رجعت عن ذنوبك ومعاصيك وحطيت كل ثقتك فيه بيقول الانجيل فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم كل من يدعو باسم الرب يخلص أنا دلوقتي هدعو دعاء من كل قلبي ممكن تردده ورايا بعد ما أخلص لو تحب إلهي العظيم أنا عارف إني خاطي ومؤمن بإن يسوع مات عن كل خطاياي ومؤمن كمان إنه قام من الأموات وإنه حي وأنا النهاردة بتوب عن كل خطاياي وبحط كل إيماني وثقتي فيه وفيه وحده عشان يكون مخلصي ويغفر خطاياي أنا بقبل يسوع مخلص ومن النهاردة هتبع يسوع أشكرك يا يسوع على محبتك ليا وعلى وجودك في حياتي آمين
ها يسوع الباب دوما يقرع وإليك بالدخول يضرع فافتح الباب وإلا يرجع عنك فافتح لي يسوع عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا اغنام الوقت الوحيد المعطلة قلبك افتح لي يسوع عاجلا إن صوت الرب يدعو للسلام فرصة كم تستحق الاغتنام ودلوقتي ردد معايا الدعاء إلهي العظيم أنا عارف إني خاطي ومؤمن بإن يسوع مات عن كل خطاياي ومؤمن كمان إنه قام من الأموات وإنه حي وأنا النهاردة بتوب عن كل خطاياي وبحط كل إيماني وثقتي فيه وحده عشان يكون مخلصي ويغفر لي خطاياي أنا بقبل يسوع مخلص ورب ومن النهارده هتبع يسوع اشكرك يا يسوع على محبتك ليا وعلى وجودك في حياتي امين